والفتوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ جمال تفضل يا ام احمد بارك الله فيك الله خير يا شيخ جمال واياك يا ام احمد بقول لك يا شيخ جمال انا معلش بس هتصبر عليا بس شويه اتفضلي حضرتك آه اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه ابويا والسلام.
عنده فدان ارض نعم ف- واحنا خمس بنات وولد واحد بس
نعم فهو عاوز آه، يرضينا بكل واحدة عشر تلات بس ويكتب الأرض كلها ل- للولد عشان هو طلعهم عمرة فرق الدين في كده أوافق ولا ما أوافقش ولا أعمل إيه مش عاوز هو- أزعل هو- أبويا وأمي هذا لا يجوز هذا حرام ولا يجوز مم.
والوالد آه، يعني ماشي.
بهذا التصرف يعرض نفسه للخطر إذا أنتم رضيتم ربما تخففون عنه الحكم تخففون عنه مغبة الحكم لكن إن لم ترضوا آه، فهذا التصرف هو أولا ليس ميراثا هو توزيع ماله ولكنه توزيع بغير تسوية يخص الذكر بالأرض ويعوض البنات ببعض المال على سبيل الهبة ونسمي ذلك في النهاية ميراثا هذا ليس ميراث الميراث من شروط تحققه وفاة المورث وحياة الوارث ونحن لا ندري من يموت أولا ومن يحيا ثانيا لماذا نحكم على المستقبل لماذا نعرض أنفسنا لغضب الله وسخط الله يا أخي خلي, مو... خلي أموالك معك دع أموالك معك إن كان ولدك طلعك عمره عوضه عايز تعوضه عما أنفقه عوضه إن كان ولدك بيعمل معاك في الأرض وله جهد في تنميتها وعايز تعوضه عوضه لكن أن تخصه بالأرض دون أخواته بدعاوى جاهلية أن الأرض يجب أن تبقى عند الولد الذي يحمل الاسم والنسب ولا تذهب إلى أزواج البنات وغير ذلك هذه كلها دعاوى فاسدة من دعاوى الجاهلية أنصحك أيها الوالد ألا تعرض نفسك لسخط الله ألا تعرض نفسك لغضب الله دع الخلق للخالق ودع الأمر لصاحب الأمر فأنت لا تدري ماذا تكسب غدا ولا تدري بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فدع الأمور لعالم الغيب والشهادة للخبير المتعال سبحانه وتعالى معانا اتصال أبو علام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرف شيخ باب بارك الله فيكم تفضل شيخ يا عندي أبو علام سؤال.
تفضل أنا أنا أستاذ للتربية البدنية والرياضية في ثانوية مختلطة
أنا أريدك أن تتكلم بهدوء بارك الله فيك لأن واضح أن خط التواصل آه، غير مواتي اتفضل
أنا أستاذ للتربية البدنية والرياضية في الثانوية
نعم أدرس في ثانوية مختلطة في ثانوية مختلطة نعم.
أدرس البنات وأدرس الذكور معا
نعم
ف فأنا أسأل يا شيخ عن حكم هذا ال... عن حكم هذا العمل هل هو حلال أم حرام طبعا ال- الأصل في العمل أنه حلال لكن ملابسات العمل أو ما يدخل على العمل من أشياء قد تكون ممنوعة أو محرمة هذه لها حكمها فمجرد أنك بتدرس التربية الرياضية للأولاد هذا لا شيء فيه هذا مما ي- يحبذ عليه الدين والشرع نعلم أولادنا السباحة والرماية وركوب الخيل وسائل وسائر أنواع الرياضات النافعة لكن حينما نعلم البنات هنا أجد الحرج في تعليم المدرس الرجل الذكر لبنات في سن المراهقة بنات في سن الثانوية يعني عرايس وبالعكس البنات في هذه السن عندهن من التغيرات البي- البيولوجية وما هو معروف في هذا السن أنه سن المراهقة فهذا لا شك أنه فيه فتنة عظيمة للبنات ولك ولهذا يستحب أن يقوم بتدريسهن مثل هذه الدروس امرأة يعني نجعل امرأة للفتيات ونجعل رجلا للذكور هذا والله أعلم يعني أنا نصيحتي لك أنك تعتذر عن تدريس البنات خاصة وأن الألعاب الرياضية أحيانا يحدث فيها تخفف من الملابس وإظهار لبعض العورات هذا لا ينبغي أن ينكشف عليه أحد يعني إذا فعلته البنات يبقى في إطار ضيق لا ينكشف عليه أحد من من الناس والله أعلم معنا اتصال عبد الفتاح السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اني احبك في الله يا دكتور أحبك الله الذي أحببتني له دكتور بعد اذن حضرتك والله حاجه مهمه عايز آه،
اتفضل يا أخي.
راي الشر إيه- إيه، احنا بنقوم بتوزيع الخبز المدعم في قريتنا قريه سلام في النهضه العمريه نعم حضرتك الاهالي آه، انا تيقنت من كده ان بيحط الخبز للطيور فانا توقفت هل انا اثم ولا اكمل توزيع شكرا وجزاكم هو الله خير.
الخبز المدعم ده ال- ال- ال- المنتج الجديد ولا المنتج القديم القديم القديم.
لسه ما زال القديم اه ما هو دي طبعا من ضمن الافات ان احنا عارفين ان المنتج القديم ما زال منتج سيء ورديء وغالبا الناس لا تاكله ولهذا يتحول الى الطيور والمواشي ومزارع الدواجن وغير ذلك وهذه آفة تف- يعني القائمون على الأمر في الدولة يفهمون هذا ولهذا أنا معجب جدا بسياسة الوزير الجديدة في إصلاح آه، عملية ال- ال- ال- منظومة الخبز وهذا الإصلاح يعني الكل كل من يتعاطاه يشكر آه، فيه وهذا هو الذي سيغير هذه المنظومة الفاسدة آه، أنت تقوم على التوزيع من خلال جمعية خيرية آه، إذا رأيت أحدا يفعل هذا يجب عليك أن تنصحه قل له هذا حرام هذا لا يجوز هذا إهدار للدعم وللأموال في غير موضعه فإذا رأيت بعينك ووجدت أنه مصر ممكن أن ترفع اسمه من الكشوف بهذه الصورة يعني تأخذ إجراء لأنك مسؤول أما أن تعتذر وتترك التوزيع فأنت ما أنكرت منكرا ولا أقررت معروفا هذا والله أعلم آمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا أمة آه، لو سمحت يا شيخ ممكن حضرتك يبقى عند حضرتك سعة صدر ليا أنا عايزة أتكلم في موضوع هو أنا قلبي تعلق بأحد وأنا وأنا عمري 12 سنة بس التعلق ده دون معصية من إن أنا أعصي ربنا خالص هي كل الفكرة إن أنا كنت بدأ في إن يا رب إذا كان الحد ده ليه ليا فيه خير يا رب يكرمني بيه فمن يوم آه، يوم الخميس اللي الماضي أنا كنت في صلاة قيام الليل دعيت دعوة يا رب إذا كان الحد ده آه، كويس ليا أو كده يا رب اديني اي علامه عشان ما اكملش في اللي انا فيه عشان احساسي بان انا بعمل حاجه غلط فانا في نفس اليوم كنت بقرا سوره البقره ف- ف- فجيت عند الايه ادعوني استجب لكم فافتكرت ان افتكرت يعني ان ده ممكن تكون اشاره من ربنا وبعد كده لما نمت جالي هي هي الآية دي في سورة البقرة نعم ادعوني استجب لكم ها وقال ادعوني.
ربكم ادعوني تمام هي في ف- البقرة هي فجيت- في البقرة ولا في غافر
لا سوره البقره طيب.
اعتقد ان هي ادعوني استجب لكم طيب ف- فجيت حضرتك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم تمام اه آه، فجيت آه، جيت وانا وانا نايمه انت عندك كم سنة دلوقتي يا أمة الله حضرتك بس اسمعني وحضرتك شوف لا يعني- انا بس عايز يعني اخد معلومه عشان استفيد منها عندي كام سنه دلوقتي هي هي الفكره ان انا في في, في يوم ليله الجمعه انا حلمت بيوم انت مش القيامه عايزه تقولي سنك آه، حرام يعني ولا عيب نعم مش عايزه تقولي لي سنك ليه آه، سني اه عندك كام سنه انا سني سني 22 22 21 سنة.
وداخل على 22 يعني انت من سن 11 سنه وانت عندك هذا تمام بس التعليم انا ما عملتش اي حاجه غير انا انا الدعاء.
لا لا اسيء اليك انا بسالك مجرد استفسار من آه، سن 11 آه.
سنه وانت عندك هذا التعلق بهذا الشخص تمام وهو ما- ما فيش منه اي خطوه ولا احساس آه، لا انا ايجابي اساسا مش هتقبل اي خطوه غير ان حاجه رسميه يعني اه نعم غير كده في في اي مكان يعني فحضرتك جيت انا حلمت بيوم القيامه شفت إن ايه بقى في الرؤيه طلع في الارض وشكل شكل جمرات وحاجات بركانيات بتنزل من وهي بتنفجر على الارض وبعدين احنا واقفين مستنيين الحساب وكان كان التاريخ ان هو الحدث ده حصل في 2013 السنه دي فانا وانا واقفه مستنيه الحساب والدنيا كلها ضلمه مفيش اي حد وكل الناس واقفه مستنيه الحساب لقيت وانا واقفه عماله احاسب نفسي اقول يا ربي طب انا طب انا لا غلطت.
وبعدين بقى امه الله عايزين ن- ن- نخلص من الرؤيه بسرعه تمام بسرعة.
انا بس ب- بحكي رؤيه لان انا مش لا لا ممكن اصل رؤية الفتاوى يعني خليكي مركزه تمام انت حكيت أنا الحكايه بس من اول عايزة ما كان عندك أعرف- 10 سنين يلا يعني- كملي يا ركزي عشان عشان اجاوبك حاضر هي هي بس في- واحنا مستنيين الحساب الدنيا سوت فانا بقول يا ربي انا فضلت عمري كله مستنيه حاجه واحده وفي النهايه يعني الحاج الحاجه دي انا القيمه قامت من غير ما اخدها وكان كل حياتي مبنيه على الحاجه دي انا م- يعني حاسه ان الحاجه دي هتزيد قربي من ربنا لان الشخص ده قريب من وبعدين ربنا وبعدين
تمام ف- فبعد كده الضلمه اتكشفت و- ورجعنا قلت يا رب رجعنا للدنيا تاني عشان ارجع اعمل صالح وافتكرت الايه اللي بتقول ان فيما معناه ان احنا لو رجعنا مش هنعمل لان احنا عشنا عمرنا وما عملناش طب خلاص يا أمة الله أنا ك- كده سؤالك واضح بالنسبة لي سؤالك واضح بالنسبة لي يعني طبعا أنا ليا تعليقات كثيرة على ما ذكرته أمة الله آه، هي ذكرت أن قلبها تعلق وهي في سن صغيرة جدا وهذه السن يعني ليست سن ال- آه، هي هي سن التراب احنا قلنا سن المراهقة وقد ت- تبدأ المراهقة مبكرا مع البنات في 10 أو 11 سنة بتبقى سن اضطراب عاطفي واضطراب هرموني سن تغير آه. وعادة خفقان القلب تجاه شخص معين في هذه السن آه، بيحدث لكل ال- الشباب لكل الأولاد والبنات لكنه سرعان آه، ما يبلغ الشاب ويصل إلى سن الرشد ويعرف أن هذه كانت أوهام مراهقة لكن واضح في حالة أما إنها فضلت حبسة نفسها مع هذا الأمر لمدة طويلة مدة تجاوزت العشر سنوات يعني عندها دلوقتي 22 سنة وما زالت حبسة نفسها مع هذا الأمر وبعدين حتى ترى في الرؤية أنها يعني بعثت يوم القيامة وأنها ستحاسب ثم يعني تعاتب تعاتب ربها وإن كان هذا يليق أو لا يليق لكن هذا ما رأته في الرؤية يعني أنني بقيت في الدنيا أؤمل في أمر واحد ولم أحصله طبعا هذا العتاب يعني لابد أن نستغفر الله منه لأن هذا لا يليق ولو فكرت أمة الله بما من الله عليها به في الدنيا من نعم فإنها ستعذر نفسها وسترجع إلى الإقرار بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى نعم الله لا حصر له لكن ساعات الإنسان يعتقد أن سبيل حياته كلها و- أو ربما نجاته كلها في شيء معين وقد لا يكون هذا الشيء في منفعته و- ورب العزة أعلمنا بذلك في قضايا كثيرة منها قضايا القتال فرضية القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عشان كده يا أمة الله احنا تعلمنا الخيرة واللجوء والاستخارة الخيرة والاستخارة أنني ألجأ إلى الله عز وجل أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وإنك أنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ده لما يكون الأمور أنا مقدم عليها استخير الله عز وجل فكيف والأمر مجرد وهم وهم صبة أو وهم طفولة آه، وإن وإن استمر هذه الفترة آه، والحمد لله أنت يعني واضح أن البيئة والخلق لهم تأثير كبير عليك يعني لم تتعرضي لمعصية في هذا الباب وده من فضل ربي عليك ودي منة من المنن اللي ربنا من بيها عليك يا أمة الله انك مع كل هذا الوهم اللي عشتيه لم تعرضي نفسك لايه آه، للمعصية في هذا الباب الخطير فالحمد لله هنا سل الله من فضله يعني بدل ما تقولي يا رب فلان وما ينفعش الا فلان قد يكون فلان ما ينفعش وانت مش شايفة كويس وقد يكون في تقدير الله ان هذا لا يناسبك او هذا لم يقدر لك وقد يكون هو المقدر لك هذا امر غيبي ولهذا انا في دعائي يا بنتي اقول ايه احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي كذلك في الاستخارة قلت نفس الكلام إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه يبقى أرجعنا الأمر إلى علام الغيوب ولجأنا إليه وطلبنا منه خيرته واستخرناه وتشاورنا مع غيرنا من أهل الفضل والخبرة ممن نعرفهم يشاورون في الأمور التي نقدم عليها لكن هذا الأمر يا ابنتي هو واضح أنه مجرد وهم, وهم طفولة وهم صبا لكنه طال معك بسبب أنك يعني بنت متدينة بتغلقي على نفسك الأبواب الاجتماعية التي ربما يفتحها الآخرون وهذا أمر حسن بالنسبة لك لكن كبر معك هذا الوهم كبر معك هذا الوهم خلي خطابك مع ربك طلب الخير يا رب أنا عايز الخير إن كان الخير في فلان يبقى يجي الخير بفلان إن كان الخير في غيره يبقى يا رب هيئ لي غيره أنت يا رب تعلم وأنا لا أعلم وأنت يا رب تقدر وتقدر ونحن نرضى بالمقادير ونسلم ونأخذ بالأسباب ونسعى في مرضاة الله ثم نسأل الله عموما من فضله من فضله العظيم فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا ابنتي أن يوفقك لما تحبي ولما يحب الله ويرضى أم آيات السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ لو سمحت يا شيخ أنا مطلوب مني أن أعمل عملية زرع عدسة هل فيها حرمانية؟
لا ما فيش حاجة فيها يا ست ما هو مفيش فيها بدلتها حاجة.
الدكتور بيقول ممكن بعد كده يجي مية على العين ونضطر نشيل اللي هي اللي هي الأساسي اللي هي ربنا خلقنا بيها
انت هتعملي ايه عملية ايه بالظبط زرع ما- عدسة زرع عدسة عشان ايه مية بيضة ولا ايه لا بديل لا.
النضارة يا شيخ طال- طالما طالما الطب يرى ان هذا في صالحك الدكتور بيقول لك على كل احتمالات الخطورة اه اه ده واجب عليه انه يقول لك على كل احتمالات الخطورة وانت تقدري فان كان الامر فيه مصلحة توكلي على الله ما فيش حرام توكلي على الله ليس حراما ان كان فيه مضرة ومضرته تغلب على مصلحته يبقى نعوذ بالله منه يبقى لازم احنا نحسبها حساب مصلحي بالمشاورة مع الطبيب ماشي يا حاجة ربنا يشفيك ويعافيك عبد الفتاح السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور انا اسف بكلم حضرتك آه، على الخط قاطع تحليفك بالله موضوع الخبز آه، يعني ارجوك يا دكتور حكمه ايه عشان انا رايح عمره ويعني وأنا جاوبتك يا عم واقف فتاح.
حضرتك عايز آه، حتى جاوبتك أسرع.
قلت لك لازم اذا لقيت حد اذا عرفت ان حد يقينا بيستخدمه استخدام سيء ايوه ارفع ايوه اسمه ايوه ايوه يا دكتور ايوه ارفع اسمه ارفع اسمه من الكشوف بعد ما تنصحه تمام حضرتك حكم حكمه ايه يا دكتور جمال بعد اذن سيادتك حكم حرام هذا استهلاك ل- لدعم الفقراء فيما لا يستحقه الاغنياء اكل الف- الفراخي انا عايز اربي فراخ ولا عايز اعمل مزرعه دواجن اصرف عليها وبكسب منها وباكل منها ما ما حملهاش على الفقير ال- اللي في النهايه هو الذي يدفع الفارق عشان كده بقول لك اللي ب- اللي بيعمله وزير التموين النهارده احنا بنشجعه عليه جدا ومبسوطين منه جدا ونفسنا يعمم على كل مصر انما انت الواجب عليك انك تنصح هذا الشخص رفض النصيحة ارفع اسمه من الكشوف اه او بلغ عنه لان انت هتبقى شريك واضح يا عبد الفتاح واطلع عمرتك ولا تنسانا من دعوة طيبة الاخت آية السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اتفضلي يا آية حضرتك انا عندي سؤالين من فضلك الاول انا والدتي توفت وكان في مشاكل بيننا وبين والدي وكده وكان احنا اربع بنتين وولدين ليه اخويا التاني مسافر مع بابايا في السعودية وانا واختي واخويا التاني يعني كنا عايشين مع مامتي كلنا اتجوزنا يعني الحمد لله فجت لما والدتي توفت اخويا ده كان بيقول لي ان عمري ما هيسامحها وكده فجه في الاخر اتصل بيها وقام مكلمها وهي يعني بتحتضن وكده وقام مكلمها وقعد يقول لها مسامحك وهي حتى يعني دمعت وكده فانا دلوقتي كل ما بتصل بوالدي بيكلمني كويس لكن اخويا لا كان في مشاكل مع عيلة والدي وكده بكلمهم بيتكلموني كويس بس انا والدي ايه السؤال ايه مسافر وهو السؤال يا- ايه السؤال يا عيان.
ايه نعم ايه السؤال يا ايه الثاني مش عارفة ارضيه ازاي مش هو عارفه مفكر إن ترض- ترضي إحنا- والدك وتصالح اخوكي وتخليكي كده متصالحه مع نفسك وتدعي لامك بالمغفره والرحمه إيه هو ده هو ده الطبيعي يعني هي إنما كده تعيشي شيخنا نفسك في أزمة توفت وفي ويا ربي مشكلة.
عليه نعم هي كده توفت ويا ربي عليه حتى لو ما كانتش راضية عليه مش انت اللي هتعاقبيه انما واضح انها توفت وهي يعني مبسوطة وسعيدة انه صالحها هو اساء طبعا في حق والدته وتجاوز حده وهو اللي يجب عليه ان يتوب لكن مش انت اللي تعاقبيه انت انت انت تخافي عليه وتدعي له وترجين له الخير لكن لا تعاقبيه بالقطيعة والهجر هذا لا يجوز إيه معايا آية لسه معايا منى السلام عليكم
الله وبركاته
السلام عليكم
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة أيوة فضيلة الشيخ اتفضلي يا بنت انا معاكي آه رجاء بس يعني عايزة رد على ال- الحاجة اللي أنا هقولها دلوقتي آه من شروط التوبة من ضمن الشروط بتاع التوبة آه رد المظالم نعم
ف يعني صعب الشرط ده شوية آه، ملهوش بديل او اي حاجة يعني لو مثلا لو ما فيش مثلا ماديات لرد المظالم ايه ال- إيه لو ما البديل معكيش بتاعها ماديات يعفو يعني ربنا يتحمل عنك ايه لو ما عندكيش مقابل الرد اه ربنا يتحمل عنك يعني ايه يعني ربنا يشيل عنك ويرد هو لو عندك المقابل يجب ان ترد المظلمة او او تتخلصي منها بالاستحلال في حاجة اسمها الاستحلال يعني طلب العفو يعني آه، وقد طب يكون ولو ما كانش ينفع مثلا طلب العفو اللي حضرتك بتقول قد عليه يكون ده؟
هذا إجمالا مش لازم أدخله تفصيلي واخد بالك يعني يا فلان إن كنت أسأت لك في حاجة اغفر لي هيقول لك آه، ربنا يعفو عنا وعنك أو يا فلانة كده اه يعني انا مش لازم اقول ايه الحاجة ده مش لازم نخش في التفصيلات المؤذية آه.
خاصة إذا كان هذا يؤذي الناس اه والأموال إن استطعنا أن نردها رددناها إن لم نستطع تصدقنا بها إن لم يكن عندنا يتحمل الله عن الفقير منا
اه
واضح؟
ايوه شكرا بارك الله فيك أم زياد السلام عليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم كيف السلام حالك؟
ورحمة الله وبركاته اتفضلي لو سمحت يا شيخ آه، كنت فطرت رمضان اللي فات آه، كله كان نفاس وجيت بعد كده كان بعديه يعني رضاعة وكده وكنت مرهقة من الولادة وبعد كده حمل على طول متواصل نعم فجاي عليا رمضان ده حمل ورضاعة مع بعضيهم وانا ما صمتش رمضان اللي فات هتفطري يعني ان شاء الله انا مش ناوية افطر بس انا خايفة ليه من مش اللي ناوية فات ليه يعني.
الشرع بيقول لك افطري مش هتقدر هتقدر تصومي ولا يس- هيشق عليكي يا ام انا زياد خو... انا سو- ف- فطرت رمضان اللي فات وافطر يا رمضان ستي ده.
خليكي بس معايا تقدري ولا هيشق عليكي هي مش عايزه تجاوبيني انا ليه كنت ناوية ادوس على نفسي يعني انت مش عايزه تجاوبيني ليه ما تدوسي على نفسك ماشي بس انا بسالك سؤال تقدري ولا هيشق عليكي مش عارفة لسه شايف ما انا مش عارفة انت ظروفها بتصومي هتكون- دلوقتي تقدري تصومي دلوقتي لا طيب ما هو رمضان جاي في في حر اشد من دلوقتي واخد بالك فاذا كنت لا تستطيعين لا تشقي على نفسك طيب وال...
وافطري طب واللي فات يعني واللي ما فات هي- أطع- اطعمي عن كل يوم مسكين او أطعم عن ان شاء كل يوم الله مسكين.
بعد ما تخلصي الحمل ده تاخدي لك فتره راحه كده وتصومي الشهرين مساله سهله اهو يعني بعد ما تخلصي رمضان ده خالص وتخلصي الولد الجاي ده الحمل ورضاعه بعد كده تبداي تصومي تقضي ولو يومين في الاسبوع صيام هتاخد اللي عليك ان شاء الله ما قدرتيش هتطعمي عن كل يوم مسكين من اوسط ما تاكلين وياكل زوجك واضح يا ام زياد امه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا عم الشيخ أنا يعتبر من أصحاب الابتلاءات عفى الله عنك أيوة عفى الله عنك الحمد لله والشكر لله عندي كان عندي صبي في حوالي سنة 13 سنة توفاه الله عربية خبطته وهو رايح الدرس فبالنسبه للصبي دوت انا كنت حريصه على اني احفظه القران وعلى انه يصلي بس ربما جه في السنه الاخيره كان الدروس طبعا في الاعدادي بيجري كتير وما بيصليش كويس يعني يعني كان يصلي شويه ويسيب شويه كده ولكن انا حفظت القران 13 جزء في الفتره اللي هم الست سنين من اول سبع سنين ده بالنسبه له ماشي بالنسبه ل- للشخص اللي ضربه يقال ان الله يعني ايه بي- بيجعله ان هو ي- يعني يديني فديه او حاجه زي كده فانا طبعا غير قابله للفديه دي يعني انا ما اناش عايزه فديه بس هل عقابه عند الله ايه يعني عقابه في الدنيا بياخد شهر
يعني هو هو غالبا اللي ضربه بعربية ما قصدش موته مش كده ما هو جاي مسرع بتهور هو اه شاب يعني هو صغير جاي هو مسرع اخطا اه بتهور هو اخطا بالتهور ماشي يبقى اذا ايه يعني اذا ان ربنا حكم عدل وحتى ال- ال- المفروض ان احنا لما نراعي انت لا تقبلين الدية هي اسمها دية مش فدية اسمها دية وانت لا تقبلين الدية مع انها حق شرعي لو قبلتيها لا شيء عليك لكن كونك تعفوتي عنه انت عفوتي عنه في جزء مالي خدي بالك عفوتي عنه في المال بتقولي مش عايزة فاللي يقول مش عايز دية ده بيعفو خدي بالك هو بدأ يعفو خلاص لانني ليا حقوق مالية ليا حق مالي انا قلت لا مش عايزه هذا عفو فاذا كان هذا عفو في الحق المالي انا عايزك آه، تعفي عنه في الحق الاخر مع إق- مع اقراري واعترافي بانه مخطئ مخطئ ولازم يعني يتعلم ان ارواح الناس مش لعبة وان اللي بي... وروحه نفسها مش لعبة اللي بيعمله هذا خطير ويتقي الله في نفسه لكن انت احنا بنتكلم عليك انت انت دفعتي بالتي هي احسن انت كنت بتعلمي ابنك القرآن وحريص على ان ابنك يكون على طاعة الله لكن انا عايز اقول لك ابنك مات بعمره وبأجله ابنك لم ي... لم ينقص من عمره ولو دقيقة واحدة مات في الوقت الذي قدر الله له ان يموت ومن لم يمت بالسيارة سيموت بغيرها إذا قدر الله له فابنك مات بتقدير الله انت بقى بلائك واختبارك هنا ايه في الصبر على البلاء الصبر على القضاء في الرضا بالقضاء إيه، انا عايز اقول لك ان ان انت لو فكرت كويس اكيد ربنا هيعوض عليك واكيد ربنا عوض عليك باولاد اخرين ان ما كانش ولو فرض ان ما فيش ابنك اللي مات ده ابنك اللي مات ده لو فكرنا تفكير عقلاني شرعي هنعتقد انه موته اللي هو شر لنا ده كان خير لنا في الحقيقة ليه ليه خير انت شفت الولد لما دخل في المراهقة بدأت الصلاة تشق عليه وبعد ما كان ما شاء الله ملتزم بالصلاة وحافظ 15 17 جزء قرآن بدأ مع دخوله إعدادية ومش عارف ايه بدأ يحصل منه قصور وتقصير ما احناش عارفين كان في المستقبل هيحصل منه ايه الحمد لله ان ربنا توفاه مع سن يعني لم يكلف فيها بعد او كلف تكليف محدود فكان في تكليفه حسنات كبيرة منذ علمتيه من سن ست سنين او سبع سنين في ميزان حسناته حفظه للقرآن وكل آية بيقرأها كل حرف بيقرأه بعشر حسنات وانت حريص على هذا وبتاخدي معاه أجر كمان ف- ف- فهذا من فضل الله من فضل الله ان احنا نلقاه على باب الجنة يقابل رب هو بريء من كل سوء يعني ابنك ده يلقى الله عز وجل وهو لم يفعل شرا قط بل فعل من الخيرات ما فعله بتدريب والديه وتعويد والديه يبقى ان شاء الله ان شاء الله يكون فرط لك على باب الجنة يكون سابق لك امامك عند باب الجنة يقول والله لا ادخل حتى تدخل امي والله لا ادخل حتى يدخل ابي فيهبك الله له يكون هو شفيعك عند الله عز وجل من إذا إذا نظرنا بالمنظور الشرعي ده مع منظور ما فقدناه في الدنيا احنا فقدنا ولد في الدنيا كنا هنستمتع بيه بس الله أعلم كنا هنستمتع بيه على أي وجه ده في علم الغيب فرب العزة قدر قضاءه المبرم المحتوم أن الولد مات ومات بأجله لم ينقص من عمره شيء ثم قدر لنا قضاء الصبر والرضا بالقضاء فنأخذ عليه أجر عظيم ثم قدر للولد هذا نفسه قضاء عظيم انه ان شاء الله يدخل الجنة بغير سابقة عذاب لانه لم يفعل شيئا يعذب عليه او لم يبلغ بعد او حتى لما بلغ آه، يعني سيئاته لا تساوي شيء في جانب حسناته الكثيرة التي بدأت من سن صغيرة جدا كل هذا فضل من الله ننظر اليه بعين الرضا فنقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يبقى عند المصيبة حمدنا الله واسترجعنا إن لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على كل حال وربنا سبحانه وتعالى يرسل ملك لمن فقد ولده الصغير فيقول يا ملائكتي انظروا ماذا قال عبدي فينظر الملائكة إليك وإلى والده فيجدون كلمة الحمد الحمد لله على كل حال فيقولون يا رب حمدك واسترجع قال الحمد لله وقال إن لله وإنا إليه راجعون هو زعلان وعنده في قلبه غصة حقه ما نقدرش نلعب بالنفوس أو, أو, أو, أو نطلب من النفوس ألا تكون بشرا ألا تكون نفوس بشرية لكن أيضا الحزن ما, ما, ما سقناش للكفر ما سقناش للاعتراض ما سقناش للسخط ما سقناش ان احنا نتلفظ بألفاظ لا تليق حكمنا نفسنا بمعتقدنا الصحيح بدين بإيمان بفضل ربنا علينا فنجد هذا كله من الفضل وفي النهاية لو, لو الدنيا كلها وقفت لتمنح ولدك ساعة زائدة او يوم زيادة في عمره ما حدش يقدر يديله هذا اليوم ولا هذه الساعة لانه مات بعمره واجله وبتقدير الله المحتوم ثم استفدنا نحن من هذا القضاء المبرم استفدنا ثوابا عظيما على الصبر ثوابا عظيما على الرضا ثوابا عظيما على حسن الاحتساب نحتسب عند الله ثواب العفو على عن القاتل لما تركنا الدية وقلنا مش عايزين دية يبقى من جملة الثواب انك تقول يا ربي يا رب تولاه هذا القاتل يا رب تولاه بالمغفرة والرحمة يا رب اغفر له يمكن يتوب وتحسن توبته ويدخل معاك الجنة من فضل ربنا فنحن هنا نسعى في الفضل نسعى في فضل وفضل الله واسع وفضل الله عظيم وفضل الله لو قسم على الدنيا بأسرها لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فأنا أبشرك يا أمة الله اصبري واعفي اعفو العفو مع المقدرة العفو والإحسان فإنه باب عظيم من أبواب الخير والدرجات العلى في الجنة إن شاء الله أم مريم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في علمك يا شيخ ونفعنا بكم بعلمكم إن شاء الله بارك الله فيك حضرتك أنا متزوجة من عشر سنين ومشاكلي مع جوزي دايما بسبب النساء يعني يعني الفرجة على برامج على على افلام افلام مش كويسه وكان دايما في مشاكل مع بعض واكتشفت من سنه يعني هو متزوج عليا من سنه ونص عرفي هو يعني هو قال لي ورجع كد- كذب ورجع قال لي لا مش متزوج ورجع دلوقتي بيقول لي انا متزوج عرفي بقالي سنه ونص و... وانا سالته ان الزواج العرفي دوت حلال و... وانا ما بعملش حاجه حرام وبيسيبنا انا عندي معايا ثلاث اطفال منه اكبر طفل عندي طب ايه سؤالك يا أم مريم ثالثه ابتدائي سؤالي دلوقتي انا عايزه اعرف الزواج العرفي ده حلال ولا حرام ثانيا هو الست المتزوجه هي متزوجه واحد غيره بس هو مطلقها مش على قد ما اظن هو مطلقها ثلاث طلقات فهي سالت دي وقالوا مسألة لها- دي مسألة ليس لنا أن نفتي فيها دون أن نقف على حقيقتها
طب هو زوج نعرف نعرف دي متطلقة ولا لا ونعرف الزواج العرفي ده تم ازاي ايه شروطه وايه ضوابطه هو واخد بالك؟
ورق هو ورقتين انت ما ومكتبين ورقتين تفتنيش ما ينفعش وهو حكاية.
بدا يشهد دلوقتي ان هو ما متزوج ينفعش حكايتك انت مجرد واخدة خبر
نعم انت مجرد ما- واخدة معلومة اه انما اللي يحكم يحكم على شيء تحت ايديه فاحنا عشان نحكم ده يحل ولا لا يحل لابد نشوف اركان الزواج المرأة دي خالية الاول ولا ليست خالية ولا معلقة بزوج اخر ثانيا نشوف اركان الزواج تحققت ولا ما تحققتش لنحكم ان هذا حلال او حرام الامر الثاني بالنسبة لك انت آه، ماذا تريدين انت اعتبري الجواز ده حرام او اعتبريه حلال انت عايزة ايه لازم تحط قدام نفسك انت محتاجة ايه ها؟ يعني لو كان الجواز ده حلال وكويس هتوافقي وهتبقي مبسوطة وهترضي ولا هتقبلي على مضض ولا انت عايزة ايه بالظبط عشان يبقى واضح لنفسك انك كنت بتكلميه وبتحاسبيه وبتسأليه تبقي فاهمة انت عايزة ايه وفاهمة ازاي تحطيه قدام مسؤولياته لا شك ان ان الزوج بهذه الصورة احيانا بيتحلل من بعض او يتفلت من بعض المسؤوليات لا انت اتجوزت طب يلا شيل بقى شيل بقى وخليك راجل تحمل هذه الزوجة وتحمل هذه الزوجة والأولاد إيه؟ ونحط قدام مسؤولياته ونسأل رب- من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يهدينا ويهديه وما يوقعناش في أي شيء حرام هو ده المطلوب منك يا أم مريم مش ال- الأسئلة اللي ما ما عنديش عنها جواب لاني عشان اجاوب على سؤال الجواز ده حلال ولا حرام لابد انظر في العقد وانظر في ضوابطه وشروطه واركانه لكي احكم عليه الاخ علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازي حضرتك يا دكتور جمال بارك الله فيكم اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني له آه، في بس سؤال يا دكتور هو حضرتك يعني آه، احنا ثمانية من الاخوة يعني ما شاء الله تمام نعم حضرتك يعني ولنا اب شيخ كبير يبلغ من العمر 71 عام نعم فحضرتك يعني الوالد تكفل آه، بان هو آه، يعني يجيب كل شقة لكل واحد من الابناء يعني فحضرتك دلوقتي في خمسة من الابناء متزوجين تمام آه، يعني هم بقالهم بتاع حوالي 13 سنة متزوجين او ما يقرب يعني 12 سنة يعني والوالد في ذاك الوقت يعني كان جاب لهم شقة بمبلغ وقدره 13000 جنيه كانت شقة قيمة شقة متواضعة يعني مم.
من حوالي 13 سنة آه، وحضرتك دلوقتي المفروض يتبقى ثلاثة لسه ما اتجوزوش آه، والمبلغ المتبقي حاليا دلوقتي مع الوالد هو 70000 جنيه تمام آه، فحضرتك كان حدث مشاكل وكده الاول هو الوالد ملكهم الشقق دي ولا قعدهم فيها فقط هو حضرتك متزوجين فيها حاليا دلوقتي يعني لا.
الوالد مجرد انهم قاعدين في مال في مال والدهم وملك والدهم ولا كل واحد عنده ما يفيد انه يتملك شقته بالظبط كل واحد عنده ما يفيد ما هو ما يتمنى في شكل يعني باعها له بيع وشراء نعم اه اه فحضرتك دلوقتي هو يعني كان حدث طب دلوقتي دلوقتي الوالد لا يملك لا يستطيع بالظبط دل- ه- نعم الوالد لا يملك ولا يستطيع اه وهو ح- حضرتك حدث خل- خلافات عائليه تمام ف- فالوالد دلوقتي المفروض عايز يجيب لنا شقه في اتنين لسه ما جابلهم- ما جابلهمش شقق فحضرتك م- المبلغ المتوقع 70000 جنيه ما يجيبش شق- شقتين ايوه فحضرتك دلوقتي يعني فالوالد قال ان انا هدي للاولاد دلوقتي 50000 جنيه بحيث ان هي تجيب قيمه شقه متواضعه اللي هم جابوها من 13 سنه
ايه السؤال يا اخ علي فحضرتك السؤال دلوقتي آه، يعني هم ال- اللي حصل خلافات وهم دلوقتي عايزين آه، آه، بيقولوا م- المفروض ان هم ياخدوا 13000 جنيه زينا لا لا لا اه الوالد والوالد بص يا عايز علي يديك بص واحد يا علي 50,000 اسمعني يا علي ان كان الوالد يستطيع يجيب لكل واحد شقه زي اللي جابها للاولين ي- ي- يتوكل على الله ويجيب مهما كانت قيمتها نعم مش هتكون قيمتها 100000 جنيه او 200000 جنيه ان كان يستطيع ما يستطيعش لا يكلف الله نفسا الا وسعها اه مسألة ان الاولاد الاولين يعترضوا مش من حقهم يعترضوا تمام لان هم لما اخذوا اخذوا ما حدش اعترض عليهم تمام والوالد يريد ان يبرئ ذمته امام الله ولا يظلم احد من بنيه لكن ايضا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ساعة ما كان بيجيب لاولاده الاولين كان ربنا فتح عليه وكانت المسألة سهلة دلوقتي المسألة بقت صعبة الاسعار بقت مرتفعة مش كده فايضا نحن لا نكلفه ما لا يطيق خاصة وهو في سن محتاج فيها رعاية يا علي يعني حتى لو ابويا ما جابليش الشقة انا ارعاه واقوم على رعايته بكل ما اوتيت من مال وقوة لان ده ابويا اللي هيدخلني يعني هدخل الجنة بطاعة الله فيه ببره فان كان يستطيع انه يعوض الاولاد بشقة آه، في في في حدود المعقول يفعل ولا يعترض الكبار ليس لهم ان يعترضوا لا يستطيع ولا يملك هو اولى بماله في هذه السن لان ال- من العيب جدا ان الوالد يروح جاب لكم شقة بالسبعين الف جنيه اللي معاه وبعد كده يتسول منكم عايز يروح الدكتور يدور عليكم عايز ياكل وعايز يشرب ما يلاقيكوش لا هنا في هذه الحالة هو بيضيع نفسه يبقى ان كان يستطيع انه يجيب لكم دون ان يضيع نفسه يجيب وما يعترضوش ال- ال- الكبار ال- يشق عليه هذا برضو الكبار ما لهمش يتكلموا يشق عليه هذا هو أولى بماله الآن لأنه يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى نفقة والله أعلم الأخ علي من الفيوم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام وطي التلفزيون يا علي عليك يا شيخ وطي التلفزيون عشان أسمعك أحمد السلام عليكم أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا شيخ بارك الله فيك
كنت عايزه حضرتك انا عندي سؤالين السؤال الاول ان انا ممكن ببقى في الشغل وببقى عايزه اصلي آه، متاح لينا مكان بنتوضا فيه بس مش بينفع ان احنا مثلا نشيل الطرحه في ال- في الشغل او الشراب فايه حكم الوضوء ممكن مثلا امسح على الطرحه وامسح على امسحي على الشراب الطرحة ولا ايه وامسحي على الشراب البسي الشراب على وضوء في البيت ايوه الطرحه طيب شعري امسحي على الطرحه مفيش مشاكل او او خدي بس اول اول اول اول جزء من الشعر مع المسح بقيت على الطرحه ايوه يعني مش لازم الشعر كله لا مش لازم طب آه، السؤال الثاني يا شيخ آه، لو انا في عمره وعملت اكتر من عمره في مره واحده فهل هاجي- هذا يجوز أو لا؟
ليس من السنه يا ام احمد ليس من يعني أنا السنه اما تروحي حتى بعد لو عمره كده تاني يعني انا لو كنت في عمره وعملت عمره لنفسي وبعدين عملت عمره رحت التنعيم وعملت عمره ليس لوالدي من السنه هنقعد نعد كل يوم عمره ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في عمرته كان يسافر يعمل عمره ويجي والثواب والعمل الصالح كتير هناك وهنا فيكثر من العمل الصالح ويغتنم فيه لكن احنا بنبقى رايحين فاكرين ان احنا مش هنرجع تاني مش هنروح مره تانية فعايز اعمل لابويا وعايز اعمل لامي وعايز اعمل لجدي وجدتي إيه، يعني نهدأ نهدأ ون- و- و- ونوافق السنه بقدر ما استطعنا إيه؟ مع ان العمره الثانيه هي جائزه من حيث الصحه والجواز هي جائزه لكنها فيها خلاف لهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكثروا منها بارك الله فيكم مصطفى السلام عليكم ازيك يا شيخنا الحمد لله طبعا بخير نعم السلام حضرتك، عليكم.
انا كان وز- وقت في حاجه وكنا عملنا ورفعنا قضيه فشركه التامين صرفت مبلغ 70000 جنيه
يا ريت تتواصل معنا تاني يا مصطفى طيب يعني امامي بعض ال- الاسئله التي ت- الرسائل القصيره التي تحتاج الى اجابات بسم الله هل الإضراب عن الطعام في سجون إسرائيل حلال أم حرام مع العلم أنه قد يؤذي نفسه ه- الإضراب عن الطعام وسيلة من وسائل الضغط ضغط الضعيف لما يبقى الإنسان يبقى ضعيف ومظلوم ووقع تحت سلطة عدو أو, أو, أو ظالم أو نحو هذا بيبقى الإضراب عن الطعام نوع من أنواع آه، وسائل الضغط وغالبا هذه الوسيلة بتحقق نتائج بيتعاطف الناس مع هذا المضرب فغالبا بتحقق نتائج جيدة لكن أيضا المضرب على الطعام لا يكون في نيته أن يضرب, أن يضرب حتى الموت لأن الإضراب حتى الموت هيدخلني في قضية هل أكون قاتل نفسي بالامتناع ولا لا هكون قاتل نفسي بالامتناع ولا لا يبقى الإنسان هنا الإنسان في الأمور التي يضغط بها على عدوه لابد أن يضغط بوعي ويضغط ب- بقدرة على التعاطي مع المسألة هل يجوز صلاة الفجر بعد الأذان وقبل الإقامة للمرأة نعم ب- بعد الأذان دخل وقت الصلاة آه، لا ينت... لا يشترط للمرأة أن تنتظر حتى وقت الإقامة وقت الإقامة عشان ص- صلاة الجماعة في المسجد بتاعنا هنقيم الصلاة في المسجد ونصلي جماعة إن صلت المرأة في جماعة هتنتظر مع المصلين إذا صلت في بيتها فإنها تصلي في أي وقت بعد الأذان إن شاء الله في في اتصال السلام عليكم اتفضلي يا سارة آه الحمد لله على السلامة يا عم الحاج الله يسلمك يا بنتي طيب آه، ايه حكم الاسلام في الزوج اللي يروح عمره ويجي وما يعرفش اهله لانه ليه كذا بيت
ليه كذا بيت ولا ليه كذا عمرة لا ليه كذا بيت
يعني كذاب زوج كاذب
طيب بس- واللي ما بيديش الحقوق الشرعيه لاولاده بس احنا ايه بقى نصلحه ولا نسيبه ما لا أصل هو مش محتاج يا عم الحاج م- ان احنا نصلحه لانه هو نصلحه ولا أستاذه.
نسيبه يضيع نعم نصلحه ولا نسيبه يضيع
ما هو مش محتاج يا عم مش عندكم الشيخ ده هو أولاد؟
ده هو شيخ اصلا مش عندكم اولاد عندنا اولاد هو الصراحة.
الشيخ ما بيغلطش نعم هو الشيخ ما بيغلطش أم، انت فاهمه ان انا قاعد افتي افتيكوا كده ما بغلطش بغلط اكتر منكم ربنا يعفو عني وعنكم اللهم امين كله بني ادم خطاء و- واحنا دايما من غلطاتنا نقول اصله شيخ اصله عارف يا عم اللي, اللي بيعصي ربنا ما هوش عارف اللي بيعصي ربنا ساعة المعصية ما هوش عارف اما انه يعصي بجهل واما انه يعصي بغلبة هوى ده حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الح- الخمر حين يشربها وهي- وهو مؤمن حتى الصحابة تسألوا أبو هريرة قال يرتفع عنه الإيمان ثم يعود إليه هكذا لأن غلبة الشهوة معناه ضعف المراقبة لله عز وجل وال- و- والعلم الحقيقي مش إن أنا أقعد أجاوب على الفتاوى العلم الحقيقي إنني أخاف من الله إنما العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بوحي السماء يقبل أن يقال له اتق الله اتق الله وكان الخلفاء الراشدون من بعده يقبلون أن يقال لهم اتق الله فما قلش أصله عارف لا أذكر واخد بايد اللي بحبه عشان ما اقعش في المعاصي اخد بايده واجره لل- لل- للصح وبرضه اغض الطرف ما افضحوش وما استر عليه و- يعني في اشياء كثيره لابد ان نتعاطى بها مع من نحب او مع عموم الناس في المعاصي لان التشنيع وال... وذكر الكلام على الفضائيات ربما يسيء اكثر مما يحسن فاحنا عايزين نحسن مش عايزين نسيء فربنا يبارك فيكي إيه، ان انت تحاولي يعني تصلحي من امر زوجك ما استطعتي بارك الله فيكي ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا ام محمد من فضلك يا دكتور لطفي أنا طالعة عمرة
نعم فواحدة طالبة مني حاجات إن أنا آخدها أوديها عند الكعبة أمسح بيها الكعبة و... وأشربات أرميها فمش عارفة هل ده حلال ولا حرام ولا هذه بدعه هي عايزه حاجة- عايزه تعمل كده ليه
عشان أنا بنتها على خلاف مع جوزها لا ده ده بدع وضلالات انصحيها انصحيها تتقي الله وتدعي لبنتها بالهداية تدعي لبنتها والجوز بنتها بالهداية لكن اخد حاجات ارميها عند الكعبة الوس المكان يعني الوس بيت الله الحرام ب- ب- تحت دعاوى فاسدة ولا حد يروح يرش مية هناك ومش عارف ايه ولا يعمل عمل ما, ما هذا نتقي الله عز وجل ولنعلم أن كل شيء بتقدير الله عز وجل النافع الذي ينفع هو الله والذي يملك الضر هو الله فينبغي علينا أن نلجأ إلى الله مش نلجأ إلى هذه التحكمات الدجلية الفاسدة الكاذبة وال- والله أعلم أمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا بنتي
آه، أريد يعني يا شيخ إن زوجي آه، كنا نعيش مع أبيه وبعدها خرجنا يعني من البيت ولم يعطيه شيء
كنت كنتما تعيشان مع الوالد
نعم يعني مع زوجة أبي ومع عمي وزوجة عمي
خرجتما من البيت و... يعني حصلت مشاكل وأرادت زوجة أبيها أن تطلقني وعندما رفض زوجي آه، أخرجوه هكذا
ما السؤال يا أختي
يعني ولكن لا يهمني هذا وإنما أريد يعني زوجي مريض بالوسواس ومريض بالقلق
المريض ربنا ن- ندعو الله أن يعفو عنه ونأخذ بالأسباب لعلاجه سواء كان مريض يعني بوسوسة عند- أو بغيرها ن- نأخذ بالأسباب لعلاجه عن طريق أطباء ونثبته وندعو الله له والسحر
المظلوم يسعى قدر استطاعته لدافع الظلم عن نفسه إن كان الظلم بين وواضح لكن مسألة إن أنتوا سبتوا بيت الوالد ليس لا أرى فيه ظلما يعني قد يكون المصلحة تقتضي هذا هو الوالد لم يحرمكما من مثلا من ميراث أو نحو ذلك لكن قد تكون فننظر للأمور نظرة آه، أكثر واقعية مش نظرة من, من ثقب واحد أو من منظور واحد لأن احنا دايما بننظر للأمور من منظور مصلحي مصلحتي فين واعتقد ان مصلحتي هي دي الدين وهي ده الحق وهو ده الشرع عشان كده لما بنختلف بنلجأ لمن يحكم بيننا ويفصل بيننا لان هو صاحب رؤية مختلفة يسمع مني ويسمع من الآخر ثم يحكم ولو ترك الأمر لكل واحد ليحكم لنفسه لا شك إنها إن- إنه هي- سيحكم لنفسه بأنه صاحب كل الحقوق فأنت تصبري وعلاج زوجك إن شاء الله تسلكوا فيه كل السبل نسأل الله أن يعينكما على الحق أم محمد السلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضلي يا السلام.
أم محمد آه بعد اذنك بس كنت عايزه استفسر
عايزة إيش؟
استفسر عن صلاه الفجر انا لما صلاه الفجر أيوة لما بقوم اصلي الفجر بصليه عادي ما بصلوش بصحى الصبح اصلي ركعتين واصحى وركعتين تاني الصبح
بتصلي في وقت الفجر ولا بعد طلوع الشمس؟
لا بط- بعد طلوع الشمس لما اصحى ما بتصحيش أنت أيام ساعة الفجر؟
لا ما عندكيش منبه يا أم احيانا احيانا اه يبقى لا- لازم ننبه نفسنا يا محمد انت عارف الوقت ده اعظم وقت في الدنيا قال ربنا تبارك وتعالى اقم كنت عايزه الصلاة استفسر يعني اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اوعي تضيعي الوقت ده يا ام محمد الا اذا كنت معذورة غصب عنك فاذا كنت معذورة غصب عنك اول ما تقومي من النوم صلي ركعتين وركعتين ركعتين سنة وركعتين فريضة لكن احرصي يكون عندك منبه عندك حد يصحيكي عشان تصلي الفجر في وقته وقت الشهادة ده وقت القرآن وقت شهود الملائكة الوقت الذي يعني من غاب عنه فقد حرم من صلى الفجر فهو في ذمة الله يبقى احنا بنبقى في حماية الله وفي ذمة الله ربنا يبارك فيك احرصي على هذا الوقت بكل وسيلة فلا يفوتك الوقت إلا وأنت معك العذر التي الذي يعذرك به الله عز وجل كأن يغلبك النوم أو النحو هذا فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها معنا اتصال إبراهيم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد أن الله أن أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني له والله أنا عايز أوصل رسالة من منبر حضرتك للرئيس مرسي باختصار اتق الله يا يا رئيس مرسي في الضباط الملتحين والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك والله وأنا معك معك وصل هذه الرسالة يا دكتور مرسي اتق الله فينا نحن نحن نحبك ونجلك ويعني نفديك والله وندعو لك لكن أيضا نناصحك نأمرك بالمعروف وننهاك عن المنكر ونراعي الأدب في نصيحتنا وفي أمرنا وفي نهينا يا دكتور انت رئيس المجلس الأعلى للشرطة يا دكتور هؤلاء الضباط لهم عليك حقوق يا دكتور ينبغي أن يعودوا إلى أعمالهم وأن يتقاضوا رواتبهم لأنهم لم يجرموا ما أجرموا وما أذنبوا حين أعفوا لحاهم فلا نجعل العادة حاكمة ومحكمة على سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العرف في جهاز الشرطة ده عادة العادة تبقى فوق السنة ولا السنة فوق العادة سنة الحبيب النبي وهم ما أطلقوها إلا تسننا وما أطلقوها إلا من باب وما صبروا على هذا الظلم على مدى سنتين إلا لإحساسهم أنهم يجاهدون في سبيل إحياء الدين وإحياء السنة وإحياء الهج وأنا يعني الحقيقة يعني أنا ألتمس لك الأعذار يا دكتور ألتمس لك الأعذار وأدعو الله لك والله بالليل وبالنهار لكن أيضا أستشعر غبن هؤلاء وأستشعر ظلم هؤلاء فاتق الله فيهم واتق الله فينا ويا وزير الداخلية التصريحات التي صدرت عنك منذ أيام تصريحات قبيحة تصريحات تدل على أنك تحتاج إلى أن تراجع نفسك تراجع نفسك فيما بينك وبين ربك أنت محمد إبراهيم رجل مسلم رجل مسلم تسميت باسم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك باسم أبي الأنبياء إبراهيم واللحية من سنة محمد ومن سنة إبراهيم يا وزير الداخلية يا سعادة اللواء محمد اللحية من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سنة وفطرة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخنا بارك الله فيك الله يبارك فيك والله عندي مسألة اتفضلي آه، زوجي آه، رجل أعمال يعني تاجر وعندنا محل معرض موبيليا وابني ماسكه ابني الوسطاني وابني الكبير آه، خلص تعليمه وفاتح ورشة آه، ألمونيا واستقل بحياته بعد ما جوزناه وعملنا له شقه وكله استقل بحياته وقال انا هعزل هقعد لوحدي ومحدش ليه في ال- في اللي انا اطلعه فدلوقتي آه، زوجي يعني بيجدد حاجات يعني بيشتري مثلا بيت او بيشتري ارض او كده فقال له طالما مش هتدفع معايا مش هديك آه، زي اخواتك فانا عايزه اعرف ده يبقى حلال ولا حرام
لا هو طبعا الولد استقل بنفسه انتوا جوزتوه وانفقتوا عليه وعلمتوه وبعد كده بقى مستقل بنفسه عمل نفسه مشروع خاص بيه فمش واجب عليه انه يدفع مع ابوه في ال- في البيت اللي بيشتريه الا من باب المساعده او باب المشاركه لو عايز يبقى شريك لكن انا عايز اقول للوالد ابنك اللي بيشتغل معاك وبيدير المعرض ان كان ابنك هذا له جهد في تنميه المال والثروه تستطيع ان تعوضه زي ما بتدي له مرتب يصرف منه ممكن تعوضه بنسبه من الارباح او يبقى شريك بنسبه في الربح او نحو هذا لكن اقول لابني اللي مش عايز يدفع معايا في البيت مش هديك زي اخواتك لا هو زيه زي اخواته من ف... من اعطى شيئا فهو اولى الناس به يعني اذا دفع شيء فهو شريك بما دفع فاذا لم يدفع فكل الاولاد سواء ان شاء الله ونحن لا ندري من يموت اولا ومن يموت اخرا الاعمار بيد الله الوالد ما يجعلش غضبه وسيلة انه يغضب الله عز وجل ان احتاج من ولده معونة يطلب من ولده المعونة ان كان الوالد لا الولد لا يستطيع والوالد يقدر يبقى شيء كويس يعني كل هذه الامور لابد ان نلحظها بعين الرأفة والرحمة وبعين قبول العذر من العاجز او الرافض يعني لا نجعلها وسيلة لقطع الارحام والخصام وغير ذلك وكذلك لا أملك أنني أعطي إنسان وأحرم إنسان فهذا يعرضني أنا لسخط الله ولغضب الله نعوذ بالله أم محمد من اسكندرية السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور جمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بص يا دكتور جمال الدكتور مرسي كان دكتور مرسي بي... كان يعني قايل ان انا هطبق الشريعه والمفروض هو كان اول حاجه طبقها يا شيخ وبعدين أنا كنت هتكلم على موضوع وزير الداخليه هو يعني هم عمال يقول لك ايه عشان مش عارفه النصارى ومش النصارى يعني هم مثلا طب ما الاساس مربي دقنه يا شيخ يعني هم ما لهمش حق زي ما اي حد كده دلوقتي الحريات اللي عاملينها و... وكل واحد على مزاجه وهم ما لهمش حق زي اي حد في البلد بارك الله فيك يا ام محمد كلامك كلامك محترم واعتقد انه واصل ان شاء الله واصل لوزير الداخليه واصل رئيس الجمهوريه واصل لكل احد ان شاء الله بارك الله فيك ام مريم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا شيخ آه عندي سؤالين ارفعي صوتك يا ام مريم سؤالك سؤالي- الاول السؤال الأول أنا كنت سامعة حديثك آه، عن ال- عن الطفل اللي مات وقلت اللي بيموت يعني بيستقبل أهله في باب الجنة دلوقتي آه، في طقس مثلا شهرين إلا هل بيبقى مثل هذا الطفل إن, ان مات قبل ان تدب فيه الروح اه او مات بعد ان دبت فيه الروح وقبل ان يستهل صارخا لا يعتبر طفلا يعني يعني مش يعتبر طفل أهل.
جنين يعتبر اجهاض لكن طيب.
ايضا لا نحرم الاجر يا بنتي طيب يعني احنا نرجو الاجر من الله اذا كان الاجر للي اتولد ومات بعد ما اتولد احنا نطمع برضه في الاجر من اللي مات وهو بيتولد يعني نفس الموضوع يعني نطمع في الاجر احنا مش احنا بنحكمش بالاجر بمزاجنا اه احنا بنقول يا رب ادينا ويا رب ادينا من وسع لانك انت الواسع العليم الحكيم الكريم اه فان شاء الله نطمع في الاجر دون ان نحدده او نقيده طب
عندك سؤال تاني اه السؤال الثاني امي قبل ما تموت بشهر آه، قبلتني وبست ايدي هل ده من الرضا منها يعني آه، إنه- ربنا يغفر لها ويرحمها طبعا هذه علامة من علامات الرضا واضح ان انت كنت جنبها وكنت بتخدميها فيعني هي فعلت هذا الفعل فانت اكثري من الدعاء لها بالمغفرة والرحمة ان استطعت ان تتصدقي ببعض المال على روحها فهذا حسن آه، ابشري ابشري برضاها ان شاء الله بارك بارك الله فيك الاخت عزة السلام عليكم
الو السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه لو سمحت يا شيخ بس كنت عايزه اسال هل الباروكه في البيت حرام لزوج يعني في البيت تعتبر حرام لا بأس لا بأس ليس حراما الباروكة ليست من الوصل الحرام هو وصل الشعر لل- للغرر لعن الله الواصلة والمستوصلة اللي بتربط شعرها بشعر آخر ايوه لكن الباروكه في لكن البيت الباروكة البسها إذا وابقى إذا لها عادي لبستها- دي مش إذا حرام لبستها يعني في البيت للزوج
اه أو للزوج أمام آه.
المحارم فلا أرى بأسا بهذا والله أعلم
طيب
معانا اتصالات رحاب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي الله يكرمك يا عم الشيخ بارك الله فيك جزاك الله خير دلوقتي حضرتك كنا بنتكلم على ال- ال- الولاد اللي بيتوفوا يعني نعم انا ماتت لي بنت هي كانت معاقة بس حركيا عمرها 24 سنة قبل ما تموت هي رفضت الاكل قبلها بيومين المهم ان انا ايه نهرتها قبل ما تموت بحسبها مش راضيه تاخد ال- الدواء ولا راضيه تاكل لا- لان نعم.
هي كانت بطبعها عنيده شويه نعم
فهي تاني يوم توفت نعم ف- فانا بالنسبه لي انا هل هي زي ما حضرتك قلت دلوقتي هتقابلني على باب الجنه ان شاء الله برغم نرجو العمر اللي انا عشت نرجو نرجو معاها هذا من اول لحظه اتولدت فيها وهي في عايشه في المستشفيات ربنا يبارك فيكي فانا و- وجهدك.
يعني عايزه اعرف انا هبقى ايه انا كمان لان انا برضو تعبانه اطلبي الأجر من الله انت صبرتي على البلاء وتحملتي أكثر مما تحملت هي تحملت العجز والضعف والإعاقة وقمت على رعايتها ثم تحملت ألم الفقد والموت والصبر على فقد من تحبين فأنت إن شاء الله مأجورة وهي إن شاء الله مأجورة ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأجركما وأن يأجرني بالدلالة على الخير كلنا نطمع في الأجر ونطمع في الفضل وأجر الله كما قلنا غير محدد المعالم يعني ممكن يكون عمل صغير يدخلنا الجنة يخلدنا في الجنة فكيف بالأعمال الكبار فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنك وأن يبارك آه، فيك وفي ذريتك ويعوض عليك إن شاء الله الأخت هدى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا أختي آه، بقول لحضرتك أنا والدي عنده بيت ثلاث كان ثلاث أدوار أخويا في شقة وأخويا التاني في شقة ووالدي ووالدتي كانوا في الدور الأرضي اتوفت والدتي وجي بعد كده والدي اتجوز ارفعي صوتك شوية وجي بعد كده والدي اتجوز يعني و- وقعد في الدور الأرضي ده مكان أمي الله يرحمها وقعدنا فترة طويلة يعني بتاع ثلاث سنين بعد كده جه استأذنا احنا احنا ثلاث بنات استأذنا وقال لنا هنأجر الأوض- الأوضتين اللي تحت دول ونبني فوق لنفسي وأنا إيجارهم هديه لكم وجه بعد كده ما اداناش حاجة هل هو كده عليه ذنب يعني هو دلوقتي الصبيان كل واحد في شقة هو لسه على قيد الحياة اه ما زال على قيد الحياة والولاد آه، قاعدين في الشقق مش كده نعم.
الولاد واخدين الشقق قاعدين فيها ولا واخدينها ملك لا لا لا قاعدين فيها قاعدين فيها بس اه ما فيش عليه ذنب هو حاول يعوضكم اه لكن مش قادر لا يعني- هو هو قال لنا هيدينا ال- الايجار ما انا قلت يعني هو حاول يعوضكم لكن واضح انه ظروفه مش سامحه لا هي الظروف ما فيهاش حاجه ما احنا برضه عندنا فكره الظروف ما فيهاش حاجه هو الحمد لله معاه خلاص شغل كلموه بيكفيه كلموه هو ومراته كلموه بس.
بالود كده وبالحب لكن هو لا, لا يجب لكن عليه انه من ناحية يديكوا الذنب الايجار ما لهوش ذنب خدي بالك هو لا يجب عليه هذا اه هو هو جوزك خدي بالك زي ما جوز ابن اخوك وقعده في شقه هو برضه جهزك وجوزك واداك لزوج اه كويس مش كده ايوه يعني هو قام بدوره تجاهك وقام ايوه بدوره تجاه طبعا طبعا الولد دي ما بنكرهاش و- وهو قام عمل اللي عليه لابد نعترف بهذا ايوه مسألة بقى انه يديكوا ايجار ال- الشقة اللي فوق او الاوضتين اللي فوق ورجع ما ادالكوش نحاول نسأل نعرف ليه آه، نعذره ان كان معذور ان كان محتاج واخد بالك اه آه، لكن ما نقعدش نحاسبه لان الولد لسه لا، على لا، قيد لا.
الحياة والمال ماله المال ده بتاع مين حسب ولا يعمل شيء بتاعه اه هو حر فيه ايوه واخد بالك فما اقعدش اقول له ما اديتناش ليه ما مش على بي مش فكرة بيزوركم كده- وبيبركم وبيصلكم في ال في في, في الصلات اللي بتحدث بين الاهل وال اه طيب يعني يعني ايه لا نفتح على نفسنا باب الحساب احنا مش وقت الحساب وقت الحساب لو الوالد اتوفى نبدا نقول فين حقي وفين نصيبي وفين ميراثي لا ما قصدت كلامي ان هو حضرتك ايه معايا حضرتك انا معاك ان ان مثلا الصبيان منتفعين واحنا مش منتفعين ماشي الصبيان منتفعين لانهم محتاجين لهذه المنفعه جوزهم في شقق عنده اه وجوزكم واداكوا الازواج عندهم شقق اه والصبيان ما تملكوش الشقق دي ده مجرد منتفعين بيها ايوه صحيح يعني ايه هو مش مأجر لهم الشقق ده هو قاعدين في ملك ابوهم ايوه وانت لو حصل حاجة وسبت بيت جوزك هتيجي تقعدي في بيت ابوك ايوه فاذا المسألة مسألة منفعة او انتفاع باذن الوالد انا ارى ان لا بأس بهذا مش اسمه ليست تقسيما امتى تبقى تقسيم لو انا اديت الش- كل ولد شقة وقلت له دي بتاعتك اقول له فين حق البنات فين حق فين التسوية في الهبة او في الميراث يبقى احنا لا في هبة ولا في ميراث احنا في انتفاع وكلنا ينتفع بما يحتاجه من منفعة لما احتاجت تتجوزي جهزك وجوزك ولما الولد يحتاج شقة يتجوز فيها اداله شقة يتجوز فيها لكن في الاخر الشقة شقة الوالد والبيت بيت الوالد والمال مال الوالد ربنا يبارك فيه وفي صحته ويغنينا عن ان احنا نتطلع لهذه الاشياء بارك الله فيك محمد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحشنا والله يا شيخ ربنا يكرمك ويبارك فيك فأولا أرجو الدعاء لمصر والدعاء للدكتور مرسي ربنا يسدده ويوفقه ويسدد حكومته أرجو منك ويسدد يا كل شيخ من يقوم على أمر هذا البلد و و و ويرفع نزغات الشيطان عن المسلمين وعن المصريين
أرجو يا شيخ سؤالك عشان فاضل نبذة دقيقتين نبذة عن القضاء الشرعي وما هو شروط القاضي الصالح بارك الله فيك طبعا طبعا هذا يحتاج لحلقة في غير الفتاوى لكن انا آه، يعني رسالة موجهة لكل من يفصل ويقضي على فكرة انا احيانا ببقى في مجلسي هذا مجلس الفتوى آه، بتحول احيانا لقاضي في مجلس الفتوى احط نفسي قدام الطرف الثاني او مكان الطرف الثاني ونحاول نستخرج الفتوى اللي فيها قدر اكبر من العدالة لان العدل يا اخوانا ان احنا نحط الامر في نصابه آه، الرسول صلى الله عليه وسلم آه، خوف القضاة وحذر القضاة وقال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة القضاء وانا ما اقصدش بالقضاء اللي قاعدين على منصات المحاكم بس واللي في النيابات قضاء والمحامين اللي بيطالبوا ويعملوا يقول لك ده بجيب لي موكلي مش عارف ايه انت عندك قدر من العدالة لابد تحكم بيه واللي بيقعدوا في الجلسات العرفية القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة أما اللذان في النار فرجل قاض آه، جهل الحق فهو يقضي على جهل فهو في النار وأما الآخر فقد علم الحق وقضى بخلافه ولهذا أنا أقول لقضاة مصر المسلمين ربنا يبارك فيهم أقول لهم لا عذر لك أيها القاضي في أن تقضي في مسألة فيها حكم لله وتقضي فيها بالقانون الوضعي اقضي, اقضي بحكم ربنا وسيب محكمة الاستئناف تنقض حكمك او سيب النقد ينقض حكمك حط كل واحد قدام مسؤولياته لا عذر لك امام الله اذا قضيت في قضية بالحكم القانوني وعندك فيها حكم شرعي واجب التطبيق علم الحق وقضى بخلافه هذا في النار أما القاضي الذي في الجنة فهو قاض علم الحق وقضى به فهو الموفق بتوفيق الله ونحن نريد لكم يا قضاة مصر أن تكونوا مسددين موفقين بفضل من الله وبدعاء الطيبين الصالحين انتهى وقت لقائنا وبرنامجنا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي